بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع نقطة أخرى من نقاط الصدام التي لا أعتبرها نقاط صدام بمعنى صدام أو عراك ولكن هي صدام فكري صدام حضاري صقا- صدام ثقافي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به أهلا وسهلا دكتور راغب منورنا في كل الحلقات عن موضوع ال- الصين والشبح الصيني المارد الصيني او التنين الاسيوي وهو الصين تحديدا والغزو مش بس الغزو الاقتصادي اللي احنا شايفينه لا ده غزو كمان فكري وغزو ثقافي طبعا ده ليه مدلول مع آه، الاسلام او المسلمين الموجود هناك دكتور راغب يعني عاوز اقول وابدا السؤال لحضرتك المسلمين حضرتك احنا قلنا اكتر من 60 مليون 60 او 100 حسب مليون.
الاختلافات نعم آه، هل ما استفادوش من الفكر الصيني الموجود ون- وينشروه على الأقل لربوع المناطق الإسلامية اه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هو الحقيقه المسلمين اللي موجودين في الصين الى حد كبير آه، مهمشين ووضعهم العلمي آه، مش متقدم ووضعهم الاقتصادي كذلك فاكر لما كنا بنتكلم في اوائل الحلقات على وضع المسلمين ايام آه، المغول أيوة وايام منغ قبل آه، ق- يعني عائله منغ الصينيه كان هم المراكز المرموقه في البلد كانت المسلمين أيوة دلوقتي للأسف الشديد آه، في نوع من القهر الشديد للمسلمين اضطهاد شديد جدا محاولة لإقصاء المسلمين عن المراكز القيادية المراكز العلمية المراكز الاقتصادية وبالتالي لأن هو- حاسين بخطرهم اه بالظبط الصين مم.
بتتعامل مع المسلمين كشعب محتل مش كصينيين مع ان كلهم معاهم الجنسية الصينية بس في تفرقة عنصرية واضحة وفي اضطهاد آه، واضح من الصينيين وبالتالي فالصينيين المسلمين اللي عايشين جوه الصين امكانياتهم العلميه والاقتصاديه ضعيفه جدا وبالتالي ما عندهمش شيء يقدموه للعالم الاسلامي الا هم زي ما قلنا قبل كده كذا مره الثبات ان هم ما زالوا مسلمين مم.
في كل هذا يعني مهمشين اجتماعيا واقتصاديا ومع للاسف يعني الشديد منعزلين يعني في نعم.
عزلة الى حد كبير ال ال ال طبعا هم في اعراق مختلفه العرق اللي هو الايجوري او التركي منعزل تماما مم.
ما في بيختلط بيه احد من الصينيين لكن الاعراق الصينيه الاصيله زي الهوي آه، برضه هم في عزله لكن مختلطين مع الصينيين في اعمال مم.
لكن برضه بيتجوزوا من بعض ويعيشوا مع بعض لان هم ليهم طبعا ط- طبائع اسلاميه مختلفه عن الصينيين كليا صحيح. طيب طموحات الصين هل لها حدود؟ يعني هل وقفت احنا اتكلمنا في حلقات على آه، عن تركستان وكده تركستان هل وقفت لحد تركستان الشرقية هي الحقيقه ولا وصلت لأبعد من ذلك؟
هي الصين دولة استعمارية الآن دولة من الاستعم- الدول الاستعمارية الكبرى في العالم يعني بمعنى ان هي وان كنا احنا شايفينها ما دخلتش في مش شايفينها في معارك المنطقة أوي آه، يعني، ما آه.
شافتش في معارك ما دخلتش في معارك حديثة مم.
آه، معاصرة آه، لكن لا شك اننا هنشوفها في القريب العاجل يعني ما سمعناش عنها مثلا بريطانيا وفرنسا وال...
دي واسبانيا مراحل دي والغزو مراحل ال- لو انت تراجع تاريخ انجلترا تراجع تاريخ فرنسا تراجع تاريخ هولندا تاريخ اسبانيا البرتغال الدول الاستعمارية روسيا آه، امريكا دلوقتي كل دولة بدايتها لا يمكن ان تتوقع ان هذه الدولة تنتشر في العالم يعني لما تيجي تراجع تاريخ انجلترا قبل ان تكون الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس مستحيل هذه الجزيرة الصغيرة اللي موجودة في اقصى شمال الدنيا هتعمل ده كله صحيح صحيح.
تصبح بعد كده المم- الم- المملكة واصلة لاستراليا واصلة لل- ل- للهند واصلة لشرق جنوب شرق آسيا و- وأمريكا وكندا إيه ده؟ يعني ملكة كندا إلى حد الآن هي ملكة إنجلترا مم.
يعني اللي بيحكم كندا رئيس وزراء مم.
لكن الشكل العام المنظر ان ملكة انجلترا هي اللي على رأس كندا فدولة ت- في بدايتها ما كانتش كده إيه، كذلك امريكا امريكا آه، عاشت تقصد ملكة انجلترا على رأس كندا اه زي ما على رأس انجلترا ايوا شكلا تمام طبعا ال- القياده في انجلترا الشكل رئيس يعني.
يعني. وزراء لكن الشكل ان كندا كانت احد المستعمرات الانجليزيه مم، صحيح فالى الان طبعا الكنديين بيعتزوا بانتمائهم للتاج الانجليزي او التاج مم.
البريطاني يعني مم.
لان طبعا ديت نوع من ايام الفخفخه والعز والابهه يعني فمنتمين زي ما موجود ملكه مثلا في في ملك في اسبانيا أيوة.
ملوش دور في الحكم بس هو منظر زي في انجلترا تكميل الصوره يعني فالشاهد ان الدولة انتشرت جدا في مرحلة ما كانش متوقع انها تنتشر بعد كده امريكا لو انت تدرس تاريخ امريكا في اوائل القرن مع انها كانت دولة قوية الا ان ما كانش ليها اي نوع من الانتشار الاستعماري في العالم دلوقتي امريكا بتحط اساطيلها في كل مكان تقريبا موجود في الدنيا الصين دلوقتي هي في مرحلة القوة بتطلع بتطلع بتطلع بشكل قوي جدا متنامي لدرجة ان الان لو انت تقدر تقول لو تقسم العالم لقطبين اللي هو القطب الامريكي لكن لو هتحط قدامه حد واقف هيكون الصين روسيا بدأت النجم بتاعها يخبو الى حد كبير فبدأت الصين تطلع كبديل عن الروس او كبديل عن القطب الثاني كقوة كقوة اقتصادية كقوة لا ولا كقوة لا, لا عسكرية سياسية, عسكرية, عسكرية سياسية فيتو آآ آآ نووي آآ إمكانيات هائلة اقتصادية إمكانيات بشرية جيوش بالملايين كوريا وكوريا الشمالية برضه عاملة لهم قلق يعني آه طبعا كوريا الشمالية عارف أنت واحد راكن على حيطة الحيطة ديت هي الصين كوريا الشمالية نقطة على الخريطة أي. يعني ولا حاجة لكن طبعا وراها الصين الصين بتنميها يعني هي عارفه ان الكتله الشرقيه هيكون معاها وقت اه هي هي هي حاطه الصين يعني الصين حاطه كوريا الشماليه آه البلطجي الصغير اللي عمال يناوش البلطجي الكبير اللي هناك عشان هي ما تخشش في اللعبه كوريا الشماليه عماله تغيظ امريكا وتهددها و والصين بتتفرج على الاحداث مالهاش دعوه انما طبعا كوريا مش متحركه من غير آه اوامر من الصين وامريكا فاهمه كده كويس والعالم كله فاهم كده كويس بس هي موازنات سياسيه م. فدلوقتي الصين هنفترض ان اهل تركستان المسلمين للاسف الشديد ناسين قصتهم صمدوا صمدوا صمدوا صمدوا وبعدين وقعوا تماما هم دلوقتي محتلين بالفعل ايه الخطوه القادمه الخطوه القادمه ان الصين في تخيلي تجوز التركستان الى ما بعدها ايه اللي بعدها بعدها طاجكستان كازاخستان قيرغزستان اوزبكستان تركمانستان الخمس دول دول دولت متحررين في التسعينات من الاتحاد السوفيتي لما اتفك الاتحاد السوفيتي الخمس دول دولت في غاية الضعف في غاية الضعف بمعنى الكلمة عسكريا ضعيفة جدا اقتصاديا ضعيفة جدا سياسيا هشة جدا هذه دول يعني فعلا محتاجة عون كبير جدا والمسلمين فيها نسب بتتجاوز 90% وده هياخد هياخدنا لسؤال مهم جدا دكتور اعتقد وهو هل تحرر هذه الجمهوريات الاسلاميه من الاتحاد السوفيتي هل ده علل العلاقة مع الصين ولا عمل دي حاجة ولا عمل مشاكل لا طبعا عمل مشاكل آه. كبيرة الدول ديت اول ما اتحررت هي طلب يعني ايه تحرر من الاتحاد السوفيتي الطلب حق تقرير المصير م. ده كان الكلام ده في اول التسعينات حق تقرير المصير فلما خدت هذا الحق نتيجة ضعف الاتحاد السوفيتي وتفككه فخدته فلما اخذته التركستان نادوا بنفس الحق اللي انتشر في الدنيا حق تحقيق المصير ده كان موجود في كل دولة شفناه في الدول ديت شفناه في اوكرانيا شفناه في ليتوانيا شفناه في استونيا شفناه مش عارف ايه ايه كل الدول اللي كانت جوه الاتحاد السوفيتي اتفكت الاتحاد السوفيتي زي الصين الاثنين دول شيوعيه طب اشمعنى احنا تركستان ما نطلبش حق تقرير المصير طلبوا حق تقرير المصير قوبلوا بعنف شديد جدا جدا جدا وقمع رهيب من الصينيين الصينيين كانوا هديوا مدة 20 30 سنة كده من بعد ماو تسي تونج ما عمل المذابح بتاعته في 49 واوائل الخمسينات فترة اواخر الخمسينات والستينات والسبعينات كانت فترة هادية فيها استعمار وفيها استغلال وفيها كذا بس ما فيهاش قمع قهر ضرب قتل كلام من ده رجعنا تاني في التسعينات والالفينات اللي احنا فيها دلوقتي رجعنا تاني للقهر والبطش الشديد نتيجة ان التركستان بدأوا يشموا نفسهم هم كمان تاني مش عشان في حرية عندهم عشان غيرهم بيتحرر طب مش معنى احنا فنادوا يعني احرام على بلبله الدولة آه حلال لطير بكل جنسي بالظبط الصين بقى تخيلي ان هي هتجوز تركستان وتخش على الدول الغلبانة اللي وراها ديت وامريكا على فكرة اريغ هذا المخطط واليهود اريغ هذا المخطط وانا هقول لك على حاجة غريبة جدا في ظل غياب العالم الاسلامي وفي حالة النوم المؤسفة اللي بيعاني منها معظم الدول الإسلامية بعد تحرر هذه الدول الإسلامية من النصير مين اللي ساعدها هي خارجه من الاتحاد السوفيتي في غاية الفقر الاتحاد السوفيتي نفسه كان فقير الاتحاد السوفيتي كل إمكانياته محطوطة في السلاح فمين وقف جنبهم مين نصرهم مين, وقف جنبهم؟ يعني أولا من موقفهم أول دولة في العالم عملت علاقات مع الخمس دول دولة إسرائيل او الكيان الصهيوني عشان ما بحبش اسميها اسرائيل يعني وطبعا مش عشان خاطر عيونهم ابدا طبعا هذه يعني اولا عماله هتكون في هذه المنطقة لف حوالين المسلمين من اللي وراهم آه، قرب من الصين قرب من روسيا آه، قرب من الهند مكان في غاية الاستراتيجية فإسرائيل أو اليهود أول ناس عملوا علاقة مع مع هذه الدول الخمسة المتحررة من الاتحاد السوفيتي مم.
وأول آه، حاجة فكرت فيها أمريكا بعد التحرر إقامة قاعدة عسكرية ضخمة أضخم قاعدة عسكرية موجودة في في آسيا موجودة في أوزبكستان ل- لأمريكا يعني في آسيا في أوزبكستان قاعدة أمريكية قاعدة أمريكية مم.
عسكرية في موجودة في أوزبكستان طيب يعني الدول دي بتفكر في نفس اللي بتفكر فيه الصين الصين عايزة تاخدهم أمريكا راح تنطط فيهم أمريكا ما نزلتش أفغانستان كده عشوائي أمريكا نزلت أفغانستان قريبة من الصين قريبة من روسيا قريبة من المنطقة دي أول مم.
مرة تخش بجيوشها في هذه المنطقة مم.
طبعا في مشاكل برضو عشان المسلمين والقاعدة والطالبان والقصص دي كلها بس ده مش بس الهدف اللي نزلت عشانه أمريكا بجيوشها العملاقة عشان تنزل إلى إيه أر- لأرض شغل أفغانستان كبير وتخطيط خطير جدا ويمكن جدا هو المسلمين- بيلعبوا آه، يعني أخطر احنا فين من أين ال- المسلمون احنا فين من الفكر ده بالظبط هي دي مشكلة يعني شوف أين الدنيا كلها المسلمون؟
بتخطط يعني شرقا أمريكا وغربا جاية في من, كتلة من شرقية.
آخر الدنيا وكتلة غربية بيخططوا في ايه واحنا الكلام ده ناس بتسمعه اه يقول لك يعني واحنا الكلام مستغربة ده جدا.
جديد علينا آه، وهي مش معتقدة إن شوف الكلام الناس ده بتفكر ازاي واحنا بنفكر ازاي أنا عايز أقول لك يعني إن لسه بعض النهارده المشاهدين معلش عفوا لسه النهارده بنفكر في رغيف العيش وبنفكر في آه، كيس آه، طوابير ال- طب الجماعات خلينا الإسلامية.
نفكر في رغيف العيش والناس بتفكر في ايه خلينا نفكر في غير بس ما نفكر في الماتش اللي موجود بعد ساعتين ثلاثة والماتش اللي جاي بكرة وترى النتيجة والتحليلات اللي بتتعمل على الماتشات لعل بعض المشاهدين دلوقتي يقول لك احنا مالنا مال الكلام ده دلوقتي احنا في رمضان مم.
وعايزين نتكلم نتكلم على قيام الليل وعلى أيوة.
الصيام وكلام من ده بس ما عندوش مانع يقلب القناة عشان يشوف تحليل لماتش ودورة رمضانية مسائية صحيح صحيح وكذا كذا يقعد عليها ساعة ساعتين مفيش مانع يعني انا ما اقدرش اقعد احلل أع- اشوف الصين بتلعب ازاي مع امريكا على اوزبكستان او على آه، تركمانستان او على كازاخستان المسلمة واحنا قاعدين بنتفرج الدولة الوحيدة الاسلامية او الدولة الاولى الاسلامية اللي عملت علاقات كانت تركيا مم.
طبعا الجذور ال- ال- التركيه والروابط.
بين ال- اه الروابط ال- ال- التركيه العرقيه بين الدولتين يعني مم.
او بين الدو- الدوله التركيه والدول اللي هي تركيا اللي موجوده في وسط وسط اسيا ديت الشاهد يا اخي ان ان انا أت- لا تستغرب لا تستغرب ان لو حصل بعد عده سنوات ان تكون الصين مالكه لهذه الدول الخمسه لا تستغرب اللي هي تحررت عن اللي هي تحررت من الاتحاد الاتحاد السوفيتي السوفيتي اه ليه بقى مم.
الصين بتعتبر نفسها الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي هي حاملة الفكر الشيوعي هي القطب الأول في آسيا هي كذا كذا كذا كل التاريخ بتاع روسيا استلمته الصين دلوقتي هي القطب النووي المنافس هي اللي ضد أمريكا الصين أمريكا كذا كان عامل مقال من كام يوم على أو من كام شهر حقيقة على ال- الموقع بتاعي قصة الإسلام Islam Story dot com اسمه الصين أم أمريكا خلاص هو واضح المنافسة بين الطرفين مهم.
دولت مم.
فاللعب ده كله على دول اسلاميه الصين ممكن تكون مالكه واحد يقول لك والله يا دكتور انت متشائم اقول له طب ما تركستان محتله بقالها 250 سنه ما حدش يتكلم ده تشاؤم صحيح ما فلسطين محتله من من آه، قرابه ال 100 سنه طبعا ما بنحسبش 48 فلسطين محتله من سنه 17 ساعه ما الانجليز دخلوا فلسطين من قبل 48 اه فمن 17 محتله والناس قاعده عايشه احنا عايشين مهم.
بقالها 90 سنه واكتر محتله واحنا عايشين 92 سنه دلوقتي فلسطين محتله انجليز ثم اليهود و... و... وفي لعلنا نتعرض في البرنامج ان شاء الله لبعض المواقف الاخرى قطع بتنفصل لعلنا ان شاء الله بعد ما نخلص هذه المنطقه من العالم الاسلامي نتكلم على منطقه اخرى زي السودان مثلا هنلاقي فيها آه، كوارث كوارث حقيقيه صحيح صحيح يسكت المسلمون يسكت المسلمون يسكت المسلمون فإذا بهم يفيقون فجأة على أن الصين قامت ملتهمة الدول ديت مين هيتكلم قول لي بالله عليك لو الصين دخلت على طاجيكستان بكرة وخدتها بالسلاح مين هيتكلم مين يرفع صوته ويقول لا مين لا، هيطلق و- طلقة واحدة واللي هيتكلم يقول لك هتكلم ليه اه انا ايه مصلحتي انا هناك اه و- يبقى شوف الدول بتفكر ازاي يعني الكتله الشرقيه بتفكر في ايه والكتله الغربيه بتفكر الكتلة في ايه الغربية في إيه؟
واحنا بنفكر في ايه يعني شيء محت- يعني ما محتاجين زلنا في وقفة.
حاله ثبات محتاجين وقفة كبيرة جدا مم.
مع نفسنا مم.
احنا ليه بهذا الوضع وزي ليه الكلمة ال- ال- الجميلة اللي قالها سيدنا عمر لما, ن- لما نعطي الدينية في ديننا ليه احنا ده احنا معانا اغلى شيء في الدنيا محدش معاه المنهج اللي معانا ده محدش القائد بتاعه الرسول عليه السلام غيرنا محدش بيعبد ربنا حق العبادة اللي احنا مين هم دول الصين بيعبدوا ايه في الاخر مين آه، قائدهم مهما كان ماو تسي تونج مين ماو تسي تونج قائدنا الرسول عليه السلام هذه الصورة او هذا الوضع لابد أن يفقهه المسلمون وإلا وقعنا في كوارث مستقبلية كبيرة يعني معنى كده هل في حالة تضييق بالفعل من الصينيين على تركستان في الحريات الدينية ده هنعرفه آه بس بعد الفاصل طيب مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم فكونوا معنا طبعا آه، الموضوع آه، زي ما قلت لحضراتكم ما يعديش كده في كلمة وخلاص وكلام والسلام لا ده احنا لازم نتعلم الدرس ونتعلمه ونفوق وكفاية بقى ثبات كفاية نوم الموضوع زي ما قلت لحضراتكم الدكتور راغب بي- بي- بيصحينا على حقائق هي تاريخية و- ووقائع واقع اه يعني شئنا ما بين هي وقائع بالفعل وشوف الناس بتفكر ازاي سواء كتلة شرقية او كتلة غربية بيفكروا يبقى ليهم محاور هنا موجودة في صحيح.
منطقة الشرق الأوسط وإحنا ما زلنا إيه كل واحد حالة الفردية مم.
اللي عايشين فيها الصحراء الفكرة والثور دي بقى.
كل واحد بيفكر خلاص إيه أصل مشكلة مم.
قد كده المؤمن ده يبقى ليه عواقب وخيمة جدا في صحيح.
القريب العاجل صحيح مش كده ولا إيه؟
صحيح مم.
هي الصين الصين آه، يعني احنا ممكن نفاجئ انها بقت بحجم الاتحاد السوفيتي القديم قبل ما يتفك و- وممكن تكون واكله كل هذا العالم اللي موجود دلوقتي بمنتهى البساطه الصين آه، تمارس بالفعل الان القهر الديني الشرس على تركستان لما طلعت كلمه حق تقرير المصير لان غير مسموح انك تقرر لما بدأوا مصيرك.
يتكلموا اه بالظبط.
لما لما الشعب المسلم في تركستان بدأ يقول آه، أنا بدأ- أهو الصين مم.
عامله نفس النظام اللي كان بتعمله الاتحاد السوفيتي مع الدول الاسلاميه اللي موجوده في جنوب الاتحاد السوفيتي سابقا اللي هي اوزبكستان وتاجكستان وغيره نفس الطريقه في التعامل ودي الطريقه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم قال لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين أشركوا.
والذين اشركوا مم.
هم دولت عشان كده انا بقول ان الصين اخطر ألف مره من امريكا وامريكا انا رحت امريكا لا احصي على الاعداد اللي رحت في امريكا كتير جدا جدا اتعاملت مع الشعب الامريكي كتير جدا مم.
وانا بقول لك حقيقه حقيقه قد تزعج بعض المشاهدين ان الشعب الامريكي طيب تخيل الشعب الامريكي الشعب العادي الحكومه بس هي المتطرفه حقيقه متطرفه يمين متطرف و و وتواجه المسلمين بشكل بدليل- شرس بدليل.
ومخطط ولوبي صهيوني و الدليل و و ايه الدليل ايه في حرب غزة اللي فاتت نعم.
احنا لقينا مظاهرات في قلب امريكا اه بالملايين بالظبط انا انا اقول لك ان الشعب الشعب الامريكي آه، شعب بسيط جدا شعب آه، آه، تسيره وسائل الاعلام الجورنال اللي بتاعه الجورنال اللي انا كنت اقرا الجورنال استغرب جدا اخبار بوش او كلينتون او غيره حسب المراحل اللي كنت فيها هناك آه، بتيجي في الصفحه التاسعه او العاشره الصفحه الاولى فيها الصفحه الاولى الرئيسيه فيها ان في بلاعه مثلا مفتوحه في الطريق الفلاني فخلي بالك وانت ماشي فيها ان في واحد قتل واحد هناك على مش عارف ايه في تاكسي فيها ان تحويل المرور من من مسار كذا مسار كذا فيها ان السوبر ماركت عامل sale كبير جدا وعرض كويس قوي فيها فيها آه، ممكن خبر رياضي ممكن كذا هي دي حياتهم حياتهم المحدوده ج- المحليه جدا هو لا يذكر في هذه الصفحه الاولى اخبار عالميا أمريكا.
مثلا لا يا ريت آه.
عالميه مهم.
ما ما ولا حتى اخبار امريكا هو يذكر اخبار المدينه اللي هو عايش فيها الجورنال بتاع كل مدينه كل مدينه فيها جورنالها يذكر اخبار المدينه فقط ودي اهتمامات الامريكا انا مالي انا ومال المدينه اللي جنبي في امريكا مش هقول لك الولايه المدينه اللي جنبي بس في اسمح لي أمريكا.
يا دكتور لا ننكر برضو ان عندهم يعني اعلام اعلام جيد و و وصحف إع- اعلام كبيرة ال- بالفعل.
الفضائيات يعني وال- نيويورك تايمز آه، ليها باع كبير ولها جمهورها كويس وسي ان ان طبعا ليها برضو ليها جمهور كبير بس انا قصدي اقول لك ان الجم- الجمهور ده اسير ما يقال له في وسائل الاعلام مم. فده دورنا احنا يعني انا رحت مره انا كنت في بنك مره مره في امريكا مم.
والموظفه بتاعت البنك عرفت ان انا من مصر في الورقه اللي بملاه في البنك آه، م- مصري فقالت لي مصر Egypt ايجيبت ديت عاصمه افريقيا معقول قلت لها قلت لها افريقيا مش دوله المفروض خد هي قدر القرار.
على قدر من الثقافه دي اه تخيل موظفه يعني- في بنك اه يا متعلمة مثقفة دخلت مدارس وخلصت ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة يعني لو افترضنا في فعلا.
المقابل هنا محاسب في بنك ده؟
عندنا امريكي ويقول انا متخيل واشنطن أوروبا دولة.
يقولوا واشنطن مثلا عاصمه اوروبا اه آه، متخيل إن ده, هيبقى ده ايه شيء الوضع غريب يعني فده وضع يعني أنا أنا- ده وضع عملي أنا شايفه بعينيا في الحوار مع الناس ما حدش يعرف حاجة عن أي حاجة فلو التلفزيون قال له إن المسلمين دول إرهابيين خلاص إرهابيين التلفزيون قال له إن ال... إن اليهود دول ناس طيبين طيبين آه، بينتهك حرمات اليهود في فلسطين كذا كذا شاهد من كل ال... ال... ال... ال... ال... الكلام دوت إن شعب إن الصينيين غير كده الصينيين فعلا آه، دمويين آه، فيهم عنف شديد جدا آم، آه، شيوعيين ملحدين الذين اشركوا دولت قصه لوحدهم في القران الكريم غير النصارى فخطوره الصين على العالم الاسلامي كبيره جدا جدا وخاصه ان العالم الاسلامي مرعوب داخليا من حاجه اسمها الصين يعني مارد الادغالي القي قمقمه اه افتحوا الباب والا حطمه اه بالظبط قول آه حضرتك.
كما قيل عن ال- المارد انا اشبه هذا على المارد ال- ال- الشرق الاسيوي وهو ال- المارد ال- الصيني يعني.
الاسيوي ولا الصيني هو الصيني بالظبط فمتوقع ما لم يفيق العالم الاسلامي من هذا الثبات الطويل ويلحق هذه الدول اللي واقفه له كحائط صد اول حدش هنا في العالم ال- الشرق الاوسط يقول لك احنا مالنا ومال القصه دي قصه بعيده التتار دخلوا الشام بعد ما كسحوا كل هذه البلاد مم.
ما دخلوش الشام كده ما نطوش بطيارة من آه، منغوليا على الشام أو على بغداد لا دخلوا الأول على أوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان دي كلها كانت دول إسلامية ساعتها الدولة الخوارزمية كانت مهم.
إسلامية كبيرة خدوها كلها والمسلمين في حالهم هناك عايشين مهم.
لحد ما ربنا أكرم المسلمين بمصر بالجيش المصري اللي خرج تحت قيادة قطز ايوه وحصلت موقعة عين جالوت وانتصر المسلمون في عين جالوت في أرض فلسطين نسأل الله عز وجل أن يحرر يحرر أرض فلسطين بكاملها امين هذه القضية هذه القضية لابد أن تلفت أنظار المسلمين الصين عمالة تكبر كل نجاح بتحققه الصين يمثل علوا صينيا وضعفا إسلاميا لما الصين تاخد التركستان خدت البترول واليورانيوم وخدت الذهب وخدت الزراعة وخدت المية وخدت الحدود الاستراتيجية وخدت التجارب النووية في الصحراء بتاعت بتاعتها وخدت الشعب المقهور وخدت هزيمة نفسية عند المسلمين وخدت وخدت وخدت والمسلمين خسروا الكلام ده كله كمل بقى خش على اوزبكستان خد كل الثروات دي بقى حلقة تانية مم.
نتكلم فيها وقلنا خد طبعا طاجكستان وقلنا السبب حلقة تانية نتكلم المهم فيها.
ان هي تمسك هذا او تسيطر يعني تحط سيطرتها او تفرض سيطرتها على هذه المنطقه بالذات لانها يعني تفصل بين الاتحاد السوفيتي شمالا والهند والهند آه.
جنوبا طبعا الوضع فدي ده تعتبر خطير بؤره جدا بؤره بالنسبه لهم مهمه جدا مهمة جدا طب جداً.
امال ليه نسمع ان في حكم ذاتي بالفعل في آه، تركستان الشرقيه هل ده طب- حكم بالفعل ولا صوره أو- اول حاجه كنت لسه اقول لك هو ده منظر مم.
هو الصين عندها يعني آه، نوع من السياسه في اداره هذه الاشياء هي عايزه تحط آه، واحد من اهلهم فيقدر يسيطر عليهم بشكل اكبر في نفس الوقت واحد ده زي ما قلنا في حلقات سابقه هو عميل عامله الكلام ده في اكتر من حته في الصين اشهر الحتت اللي معمول فيها اقليم حكم ذاتي صوري هي تركستان والتبت مم.
ولعل التبت ان شاء الله تاخد مننا حلقات قادمه يعني مستقبليه لان التبت برضه مهمه جدا وفيها مسلمين كتير وده هيبقى مفاجاه للجمهور تمام فالصين مديه حكم ذاتي منظر محدش ابدا ي- يقرا زي ما انا كنت دخلت في حوار برضه مع احد الصينيين ف إيه، في اوروبا فبيقول ان هو طب ما واخدين حكم ذاتي انتوا عايزين ايه ف فبقول له انا ما اعرفش انت مغيب فكريا وانت فاهم كده فعلا ولا انت يعني بتضحك عليا يعني كلام من قلبك ولا اه ما انت عارف ان هي كلام حكم لسان بس.
ذاتي ايه هو في ايه اللي ممكن يعملوه مم.
ده القهر الديني بشع في داخل آه، تركستان حكم ذاتي ايه لدولة اسلامية على راسها واحد مسلم في اللي هو ال- ال- الحكم الذاتي بتاعهم والصلاة في المساجد ممنوعة لأقل من 18 سنة يبقى فين الحكم الذاتي حكم ذاتي ايه وانت وانت بتقول لي ان ان ممنوع الم- الاطفال في المدارس ان يصلوا اصلا ممنوع لل للمسلم في تركستان انه يحج الا بعد ما يعدي 50 سنه سن 50 سنه ممنوع ان انك تدر- تدرس ال- ال- في مدارسك باللغه الايجوريه اللي هي بالحروف العربيه عشان ما تعرفش قران ممنوع انك تشيل مصحف في الجامعه الكلام ده لحد دلوقتي لحد امبارح للدرجة دي.
الصين تمنع هذا لحد امبارح مهم.
المسلمين طبعا احنا م- للاسف الشديد المسلمين لسه برضو مهتمين بالماتشات والتمثيليات والافلام ولعل في شهر رمضان بالذات يشوفوا الافلام والتمثيليات اكتر من اللي شافوها طول عمرهم وليه وده اللي بيحصل هناك في الص- الكلام ده حصل كله في الاتحاد السوفيتي على مدار 300 سنه ما حدش فتح بقه عشان كده البلاد دي ضاعت مهم.
اوزبكستان وكازاخستان كان ممنوع فيها المصحف ممنوع فيها كذا لما حصل الكلام ده في الاندلس ضاعت الاندلس الاندلس ضايعه من المسلمين دلوقتي اكتر من 800 سنه فين الاندلس مهم.
احنا لما ضاعت اكتر من 500 سنه الاندلس لما ضاعت ما حدش كان متخيل انها ممكن تضيع اندلس حضاره طويله 805 سنه اسلاميه وإليها بغداد و و وبعدين وقعت مم.
لما وقعت قالوا اكيد وقعت يوم يومين سنه سنتين وهترجع ما رجعتش طب ما تركستان مش هترجع واوزبكستان مش هترجع و ايه مانع نخش على بعدها واللي بعدها مهم.
اكلنا يوم اكل الثور الابيض بالظبط احنا سايبين ال- ال- الثور اللي واقف في وشهم الاول مهم.
زي زي قصه فلسطين مم.
فلسطين الحائط الصد الاول امام اليهود تقاعص المسلمون عن نصره اخواننا واهلنا وحبايبنا في فلسطين اليهود هيعدوها اللي وراها اسرائيل الكبرى كما يزعمون من النيل الى الفرات وهذا كلام مش عجيب ما تقوليش آه، يعني لا ان شاء الله برضو ربنا حامل لا في اسرائيل خدت في أخذ بأسباب سينا.
النصر يعني في أخذ ست بالأسباب ساعات اه 67 مهم.
وخدت الجولان لعلنا برضو نتعرض ان شاء الله لازمه الجولان في حلقه من حلقات البرنامج مهم.
وخدت آه، لبنان جزء من لبنان صحيح وخدت غزه وخدت الضفه الغربيه كل ده في ساعات تتكلم في ساعات على كذا محور حصل يعني اسرائيل ضربت المفاعل النووي بتاع العراق حصل اسرائيل ضربت تونس سنه 85 حصل يعني ما تقولش مش هيحصل حصل الكلام ده ليه ما يحصلش تاني ده اسرائيل عملت الكلام ده وهي اضعف من دلوقتي وكنا احنا اقوى من دلوقتي طب ايه اللي بيحصل مم.
يبقى لازم انا افوق واخد الموضوع بجديه انا المسلم يعيش حياه الجديه وهذه هذه دعوه للمشاهدين والمشاهدات وخاصه في هذا الشهر الكريم واحنا في رمضان اجعل هذا الشهر بدايه لحياه الجديه مش بس حياه الصيام والقيام وقراءه القران وهذا شيء رائع وجميل لكن حياه الجديه ان تبقى حياتي مهمه ما عنديش دقيقه رايحه مم.
مش انا ب- بضيع دقيقه هنا في الاخبار ديت وبضيع دقيقه في التسكع في الشوارع وضيع دقيقه على القهوه وضيع دقيقه مع في كلام ملوش معنى صحيح ده انا حتى بقول لاخواننا واخواتنا بعد الصلاه لما بتصلي في الجامع مفيش داعي تضيع نص ساعه في الشارع تتكلم وتحكي في اعمال ضخمه الامه تعاني تعاني من مشاكل واحنا بنعاني عندك آه، معاناه علميه وعندك معاناه اقتصاديه وعندك معاناه سياسيه وعندك معاناه عسكريه امتى هنفوق ما كناش نفوق في هذه الاوضاع بالظبط بالظبط وخصوصا الغزو بتاعهم غزو آه، يعني حصل بالفعل مش لسه هيحصل آه.
الإحصائيات بتقول دكتور إن آه، ويا ريت نختم بسؤال يعني البرنامج أو الحلقة بتاعت النهاردة الإحصائيات بتقول إن الصين بتقول إن تركستان أقل من 8 مليون مم.
الكلام ده صحيح؟
لا طبعا الصين الصين ولا هدفهم برضو- كده إيه يعني؟
الصين دولة شنيعة الصين طبعا بتهمش المسلمين بتقلل جدا من اعدادهم عشان تديهم حقوق على قد اعدادهم 8 مليون بيقولوا ايجوري او تركي مهم.
صيني آه، صيني او يعني تركستاني موجود في الصين بينما الايجور بيقولوا ان احنا اكتر من 30 مليون وهذا يعني آه، اصدقه تماما و- ونعرف كتير من التركستانيين موجودين في الجاليات ودي نقطة الأوروبية، من موجود نقاط كذا.
الصدام في ال- آه.
في الفكر و- والحقوق بالظبط يعني هو- هي بتعمل كده على أساس إن هي يبقى أنتوا كفاية عليكم كذا أنتوا 8 مليون صح انتوا 8 مليون يبقى نسبتكم يبقى في الشعب الدعم بتاعكم يبقى ما كذا يزيدش عن حدود بالظبط معينة وتمثيلكم في البرلمان كذا و- مم.
وتمثيلكم في الصحف كذا وتمثيلكم في تمام.
اللغه كذا كل شيء مبني على عددكم فده عددكم قليل مش بس كده ده لما يغلب نسبه بعد كده هوت آه، الصينيه عليهم في الاقليم بتاعهم هيصبح الحكم عندهم طبيعي حتى الحكم الذاتي ده اللي احنا الصوره ده مش هيلاقوه بعد كده صحيح يمكن آه، دكتور اسمح لي اقول آه، الحلقه بتعدي مع حضرتك بسرعه ولكن آه، عاوز اقول واختم ان بالفعل يا جماعه لازم نفيق لان لو سيبنا نفسنا كده وسيبنا الامور يعني داعي الامور تفعل وما تشاء جميل مم.
ولكن ما يبقاش في تواكل لازم يكون في توكل وشيء من الحزم وشيء من الفكر واعمال العقل ونشوف الناس بتفكر ازاي ونحاول نفكر مش زيهم نسبقهم لان احنا ديننا عظيم دين آه، يعني هو اللي كان محرر الدنيا كلها وملأ الدنيا كلها مشرقا ومغربا بالنور وبالعلم مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور راغب السرجاني وأشكركم لحسن المتابعة وبكرة إن شاء الله بإذن الله نقطة أخرى من نقاط الصدام إلى أن نلتقي أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته